الطريق إلى الله way to Allah دوت كوم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد مين فيكم يا جماعة لفت نظره اخر اية سمعناها في الركعة التانية في صلاة المغرب ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون انتوا عارفين يعني ايه يعني محدش هينتفع باي كلمة من داعية او اي كلمة من درس او اي كلمة من شريط محدش هينتفع من الناس اللي قاعدة قدامي دلوقتي غير اللي جه والايمان في قلبه يعني ايه يعني اللي جه والشهوات بتاعته جدار واقف بين قلبه وبين نور الله سبحانه وتعالى مش هيسمع حاجة يعني لو ما جتش وانت في نيتك انك تقرب مش هتقرب لو ما جتش وانت في نيتك انك تتوب مش هتتوب لو ما جتش وانت في نيتك انك انت تتصل بالله مش هتتصل بالله سبحانه وتعالى حته خطيره جدا معناها ايه معناها ان كل واحد الوقت قبل ما نبدا اي كلمه في هذا الدرس لازم يجدد التوبه مع الله ولازم يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى كل واحد من على باب المسجد هو داخل انا جاي يا رب عشان اتوب انا جاي يا رب عشان اقرب منك خطوه كمان انا جاي يا رب عشان اوصل نفسي بيك عشان قلبي يرتفع ويقرب منك اكتر واكتر اللي جاي بالنية دي اللي جاي بالايمان ده هو ده يا جماعة اللي هينتفع بالوعد والوعيد في ايات الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معانا النهاردة باذن الله قصة في غاية الخطورة قصة من كتر خطورتها ربنا كررها في القرآن كتير جدا معانا قصة اخطر حاجة فيها نهايتها نهايتها تعد اصعب نهاية قصة على الاطلاق في القرآن نهايتها تعد اكبر كارثة مرت في تاريخ البشرية كلها من اول ما من, من اول ما ربنا خلق الكون اكبر كارثة حصلت لنا احنا كانت هي ايه خروجنا من الجنة يعني قصة مين دي قصة ابليس ابليس اه بس قبل ما نتكلم عن ابليس عايزين نعرف الاول ايه خطورة ابليس قد ايه ابليس اخطر مشكلة اكبر ابتلاء ابتلينا بيه على وجه الارض هو ابليس السبب في ضلال شارون وبوش وكل الظلمه والطغاة هو ابليس السبب في ان العدد اللي موجود دلوقتي في المسجد مهما كبر لا يعد شيء بالنسبة للناس اللي بره المسجد هو ابليس عايزين نعرف يا جماعة كام قصة كفر بسبب ابليس كم قصة انتكاس بسبب ابليس كم قصة خلود في جهنم بسبب ابليس كم قصة شقاء في الدنيا والاخرة بسبب ابليس كم واحد هيسل من عصرات بسببه كم واحد هيطرح في جهنم بسببه كم واحد هيعذب في قبره بسببه عايزين نعرف قد ايه في شباب دخلوا بيوت ربنا وتابوا ربنا وبسبب اغوائه ليهم رجعوا تاني عايزين نعرف قد ايه كوارث حصلت في البشرية بسبب ابليس عايزين نتكلم الليلة عن هذا الشع او هذا الكائن الخطير اللي بيهددنا جميعا اصل احنا قبل كده كان في جولة بيننا وبينه وخسرناها ونزلنا من الجنة للدنيا لو خسرنا الجولة التانية هننزل من, الج... من الدنيا الى جهنم والعياذ بالله نسأل الله ان يعيذنا من ابليس ومن شر ابليس احنا عايزين نتكلم الليلة عن واحد خسائر البشرية في المعركة اللي بينها وبينه 999 بني ادم من قط من كل الف يعني خسائر البشرية في الحرب العالمية الاولى والثانية والحروب بتاعت التاريخ كلها ما تجيش حاجة في خسائرنا مع ابليس في الخسائر اللي هو كبدها لهذه البشرية عايزين نتكلم عن انا مش بكلمك الليلة عن اخطر سبب للسرطان ده انا بكلمك عن اخطر سبب لدخول جهنم والعياذ بالله خبرته في معاملتك ياما عامل اللي اذكى منك واضلهم ياما عامل اللي اثبت منك وضيعهم والعياذ بالله ده اللي بي بيشتغل شغلانه من شغلانات الدنيا وبيشتغل فيها عشر سنين بيسموه استشاري ما بالكوا واحد بقاله كذا الف سنه كل شغلته ان هو يضل الانسان عشان ما يرجعش لربنا يبقى خبرته في شغلانته اللي هي اضلالنا قد ايه كل واحد مننا موكل بيه من قبل ابليس والعياذ بالله شيطان مخصوص من اجله هو عايزين نتكلم الليله عن الموضوع ده لما الرسول عليه الصلاه والسلام السيده صفيه جت تزوره في الاعتكاف بتاعه فخرج يوصلها لغاية باب المسجد وهو على باب المسجد وقت معاها اتنين صحابة عدهم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال على رزقكما انها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله احنا نشك فيك يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مشهد دم واني خشيت ان يقذف في قلبيكم في قلبيكما شرا يعني ايه يعني ايه مجرى الدم دي اي كلمة ربنا بيقولها او الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولها عايزين نقف قدامها يا جماعة ده كلام خارج من مشكاة الواحد مش اي كلام يعني ايه مجرى الدم لو انا جيت واحد منكم وقلت له ان انت في فيروس خطير جدا مالي دمك يترعب ولا لا يتعب طب يبذل مجهود قد ايه عشان يعالجه مجهود كبير طب لو قلت لك انه مش فيروس ولا بكتيريا ده شيطان ده ابليس والعياذ بالله بيجري في دمنا احنا اه يعني ايه يجري من البني ادم مجرى الدم الدم ده بيخرج من القلب بيوصل لكل خليه في الجسم في ثانيه سبحان ربي يعني معناها قد ايه سرعه وصول ابليس ليك لما يحب انه يوسوس ليك الدم ده بيفضل يتضخ للجسم ويرجع ويتضخ ويرجع ويتضخ ويرجع يعني ان ابليس لما بيجي يوسوس ليك مش مره ولا اتنين ولا ثلاثه ده قاعد يوسوس ويعيد ويزن و- وسواس حتى كلمه وس وسه من معانيها تكرار تكرار الزن على الودان من اجل اقتراف المعاصي واقتراف الشهوات والعياذ بالله يعني ايه مجرى الدم الدم ده لما بيخرج من القلب بيوصل لكل خلية في الجسم بيوصل للعين بيوصل للودن بيوصل للسان بيوصل للايد بيوصل للرجل بيوصل للبطن يبقى اذا لما نقول انه بيجري مجرى الدم معناها انه عايز يوصل لكل عضو في اعضائك ليه عشان يستعبدك ازاي عشان يوصل لعينيك يستعبد عينيك في النظر الحرام يوصل لودانك يستعبد ودانك في السمع الحرام يوصل للسانك يستعبد لسانك في النطق الحرام يوصل لجسمك كله يبقى جسمك كله مملكة مستعبدة من اجل اغراض ابليس والعياذ بالله طب وبعدين يبدأ الاعضاء تبقى مسممة بالمعصية يبدأ الدم اللي هيرجع منها للقلب يبقى كله مسمم يتسمم القلب يقدر ان هو يحتل القلب ويرفع رايته فيه بعد ما انتصر على جميع الاعضاء يعني الحل ايه الحل ايه في واحد بيجري منه مجرى الدم الحل هو نفسه قاله في اخر سورة صاد ف وعزتك لأغوي فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخ لا المخلصين يعني ايه المخلص يعني اللي بقى خالص لله اللي بقى عينيه لله وودنه لله وسمعه لله وبصره لله وقلبه لله وحياته كلها لله هيوصل له ازاي هيجي للعين يلاقيها مقفوله بخشيه الله هيجي للودان يلاقيها مقفوله بحب الله هيجي للسان يلاقيه مقفول بالخوف من الله هيجي للايدين والرجلين هي... هيلاقي كل الاعضاء مقفوله فما يعرفش ان هو يوصل ليك على الاطلاق عايزين نعرف يا جماعه ان القضيه بيننا وبين ابليس قضيه معركه حياه او موت هو واخدها حياه او موت معركه ولازم الحياه في جو المعركه يبقى احنا عايشين فيه يعني ايه معركه لما تكون انت في معركة الوقت وفي المكان اللي انت فيه صدر لك امر روح للمكان الفلاني يبقى وجودك في المكان اللي انت فيه ده خطر يبقى لما الاذان يدن اي مكان انت موجود فيه غير الجامع خطر عليك لما تيجي تقرا القران وانت عايش في جو المعركه هتقراه وانت عارف ان دي الخطه الحربيه اللي انت هتنتصر بيها على ابليس هتبدا تقرا القران بروح الباحث عن النجاه فتبدا تستفيد من كل كلمه من كلمات القران ابليس بيعمل معانا كده ليه حاقد علينا هو بيفكر ازاي انت اللي بسببك انا رحت جهنم يبقى اذا لازم اوديك معايا والعياذ بالله كان في, في المستشفى واحد جه يتبرع بدمه فلازم يتعمل تحليل على الدم ويتاكد انه سليم بيتعمل تحاليل عليه فوجئنا او فوجئ يعني اللي عمل التحليل ان في ايدز في الدم الراجل الجاب فوق يعني طلع الراجل عارف ان عنده ايدز طب هو بيتبرع ليه من حقده على الناس واحساسه ان هو اشمعنى انا جالي الايدز عايز ينقل لكل الناس الايدز فماشي يحاول ينقل دمه في المستشفيات والعياذ بالله اهو ده تفكير ابليس انا مش هروح جهنم لوحدي انا لازم اخدكم معايا في جهنم والعياذ بالله يبقى اذا معركه يا جماعه ممكن اللي يضرب عليك النار فيها اي حد بقى انت حر انت مسؤول ممكن اللي يضرب النار عليك فيها صاحبك لو انت اخترت صحبة سوء ممكن اللي يضرب النار عليك فيها خطيبك لو انت اخترت واحد غير ملتزم ممكن اللي يضرب عليك النار فيها مراتك لو انت اتجوزت واحدة مش ملتزمة يبقى اذا يا جماعة لازم نعيش في جو المعركة اللي انا عايز اقوله لكم قبل ما ندخل في الدرس او في صلب الدرس ازاي اقرب لكم خطورة ابليس ازاي اقربه لكم عايزين نقرب فكرة قد ايه ابليس خطر يعني تخيل مثلا لو انا قلت لكم ان في حرامي خطير جدا في المنصورة يا ونشيط جدا وكل ليلة بيحصل لواحد ماشي بالليل مثلا في شارع ضلمة ولا حاجة انه يسطو عليه وممكن يقتله هتبقى في خطر اه في خطر وقلق وهتبدأ تاخد بالك طب لو قلت لك ان في حرام الحرامي ده عشانك انت لوحدك يعني كل وظيفته انت هيبقى حياتك شكلها ايه وهيبقى ساعة ما تدخل الباقي البيت تقفيل الابواب والشبابيك واجراءات الامن والخروج والدخول بتاعتك شكلها ايه اهو ابليس معين لكل واحد مننا شيطان مخصوص بيه لكل واحد مننا وفي اجتماع او تقرير يومي بيترفع عليه هو عمل معاك ايه واضلك ازاي ووقعك في ايه عشان يا اما يكافئ يا اما يتعلم يضلك ازاي بعد كده يبقى اذا خطر ولا مش خطر خطر طب لو واحد مننا طلع مثلا في منطقة بسيطة قوي او عصبة بسيطة قوي فقر مدقع وحياة كلها مشقة فواحد قال له على فكرة قال له ايه قال له تن- ده انت جدودك بشوات وبهوات وكانوا ساكنين في قصور فخمة وكان قال له لا امال انا ايه اللي طلعني في العيشة دي قال في واحد هو اللي خطفك منهم او هو اللي تسبب في الموضوع ده نتيجة مؤامرة او ما كده عملها فيك تخاف منه قد ايه وتحذر منه قد ايه وتكرهه قد ايه وتعديه قد ايه اهو احنا ابونا كان في الجنة ولولا ماكينة ابليس كنا طلعنا في الجنة يبقى اذا عايزين نحس بخطورة ابليس يا جماعة اللي مش هيحس بخطورته اللي مش هيتخذه عدو اللي مش هيحذر منه اللي مش هيسمع هذه الكلمات ويبدأ يستعد لابليس بناء عليها هيسمع خطبته في الاخرة للاسف الشديد حينما يقف خطيبا في الناس اللي ضحك عليهم في 999 في الالف من البشرية يقف فيهم خطيبا يقول وقال الشيطان لما قضي الامر لما امتى اتكلم امتى أمل- قال الصراحة لما اهل الجنة دخلوا الجنة وتنعموا في الجنة وتلذذوا بيها وشوفوا القصور والانار ولما اهل النار خلاص بقوا بيتشووا في جهنم والعياذ بالله اللي دخل الحطمة واللي دخل سقر واللي دخل لظى واللي دخل السعير واللي بيتصب عليه الحميم كل واحد بيتعذب يبدأ يجمعهم بقى تعالوا ما اقول لكم الحقيقة بقى وقال الشيطان لما قضي الامر طب هو اتكلم ليه ايه اللي خلاه يكلم الناس ويقول لهم الحقيقة حاجة من اتنين يا اما ان هم لما لقوه في جهنم احبوا انهم ينتقموا منه عايزين كلهم يحطوه تحت اقدامهم في اشد العذاب يا اما ان حقده على الانسان لا يزال حتى بعد ما دخلوا جهنم فعايز يبكتهم ويقهرهم اكتر ما هم مقهورين يا وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارض فلذات اكبادها فيأتي السارق وينظر الى المال الابراج والعمارات والعربيات كل ده الارض بتطلعه تاني بس بعد بقى ما اتردم تحت الارض بعد ما ظهرت حقيقته فيأتي السارق وينظر الى المال ويقول في هذا سرقت ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت هي الدنيا دي اللي انا ضيعت حياتي وضيعت اخرتي عشانها ويأتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي ثم يتركوه قال لا الوقت بقى الانسان بيسيب اه بقى بيسيب بس بعد ما بقاش لها لازمة ولا لها قيمة انه يسيب او يسيب اي حاجة فتنته عن الله ثم يتركوه ويذهبوا احنا هنتكلم الليلة عن الشجرة اللي ربنا خلق للانسان زيها مليون شجرة حلال بس قال له دي لا بس الشيطان جه على الشجرة دي وما كيشها له وزينها له وضحك عليه بيها يوم القيامة لما الشجرة دي تطلع على حقيقتها والانسان يبص لها بعد ما المكياجة زالت عنها يقول ايه ده هي دي اللي الشيطان ضحك عليا وخلاني اكل منها واسيب كل الاشجار الحلال ثم يتركوه ويذهبوا يبقى الواحد هيجي يوميا للماتش ويقول ايه ده في هذا تركت صلاة العشاء في جماعة في هذا ضيعت الفجر في هذا ضيعت الالتزام ثم يتركوا كل هذا ويذهبوا ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ربنا قال لكم ان الدنيا دي جناح بعوضة وانا قلت لكم ده عيشة وصدقتوني ربنا قال لكم وما الحياة الدنيا الا لهو ولعب وانا قلت لكم ان الدنيا دي هي ده حد يضيع الدنيا حد يضيع المتعة اللي في الدنيا وسبتوا كلام ربنا وصدقتوني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم ان الدنيا دي جد يا اسد وانا قلت لكم لا ده الدنيا دي عظيمة وكبيرة و- وعيش حياتك وخد نصيبك منها وصدقتوني وسبتوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قال لكم ان صلاة الجماعة ثوابها قد كده وال- و- وانا قلت لكم ان لا اقعد في بيتك يا عم وريح نفسك ومش لازم الخمس صلوات وصدقتوني فلا تلوموني ولوموا انفسكم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم كل كلمة من كلمات دهيت بتاعت الشيطان هتم تنزل على اللي اتبعه في هذه اللحظة على قلبه اشد من نزول النار على جسده ليه لان ده عذاب نفسي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان شفت مرة خمس شياطين ماسكين واحد قاعدين يجكروه على القهوة يقول لهم مش عايز اروح يقولوا له لا والله لا انت رايح ما حصلتش يا جماعة ما حصلتش ابدا عشان كده لما جم يوم القيامة يقولوا ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني يا رب غصب عنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون مش حاجة اسمها غصب عني كانش حد مقهور ولا حد مجبر ابدا على الاطلاق وما كان لي عليكم من سلطان الا ان الا ان دي يعني ايه ده هي دي بس الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ده انا لسه جاي اقول لك اعصي ربنا لقيتك غرقان في المعصيه ده انت ما صدقت اقول لك اعصي ربنا الا ان دعوتكم فاستجبتم لي في ناس مش يعني إيش- انت عارفين يا جماعه نظام بركه يا جماعه اللي هو لما يجي للجامع يلاقي الباب مقفول يقول له بركه يا جماعه انها جت منك ما جاتش مني انا والله ما كنتش عايز ادخل هو كده هو عايز يعصي ربنا مستني بس ان حد يشاور له كده اهو ما يصدق وهو ينطلق على المعصيه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فا فوريه فاستجبتم لي ما استجبتوش لله ربنا قال لنا كلنا جميعا استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم يعني ربنا قال لك تعالى قلت له لا تعالى لا فربنا نزل لك نداء بيقول لك انا قلت لك تعالى وانت ما جيتش انت ما استجبتليش ليه انت ما استجبتش لندائي المتكرر ليك ليه استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فلا تلوموني ولوموا انفسكم صاحبنا ماسك شوال وقعد يعبي يعبي يعبي وبيجري لغايه ما تعب في الاخر بيستريح بقى وبيطلع الشوال يطلع اللي هو عباه فيه لا الشوال فاضي فضل يقلب الشوال بجنون اتاري ان الشوال ايه مثقوب مخروم ليه الحسنات اللي عملها ثقبت بالمعاصي اللي عملها الحسنات اللي عملها ثقبت بصلاة الفجر اللي ضيعها الحجاب اللي لبسته ثقب بشوية المكياج اللي هي حطتهم الطاعات اللي عملناها ثقبت يا جماعة بفروض ضيعناها وغيبات اكتبناها فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اخبط راسك عيط اضرب رجلك في الارض طوف الخمسين الف سنة على واحد واحد في ارض المحشر على ان حد يديك حسنة واحدة محدش هيديك امسك الشوال واقعد اخبط فيه وعيط فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل بس خلصت ده انت اللي طلعت الدين اللي احنا اتبعناه ده كفرت بيه في واحد يطلع دين ويكفر بيه اه عشان ساعتها يكتشف الجميع انهم كانوا ماشيين ورا اكبر مزور في التاريخ على الاطلاق عشان كده عشان ما نسمعش الخطبه دي ابدا ولا نحذر منها ولا كلمه باذن الله عايزين يا جماعه نحذر من الشيطان اخترنا الايات اللي بتتكلم عن قصه ابليس مع سيدنا ادم في سوره الاعراف كمتن اساسي نبدأ ننتقل منه او نبدأ نطلع الفوائد اللي تهمنا جدا في علاقتنا مع الشيطان او في معركتنا مع الشيطان حتى ننتصر في الجولة الثانية باذن الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك إذ أمرتك يعني لما ربنا يأمر أمر إذ دي يعني فور ما أمرتك إزاي ما سجدتش إزاي الأمر صار واستنيت ثانية واحدة من غير ما تنفذه قال لا ما منعك أن تلبسي الحجاب إذ أمرتك ما منعك أن تصلي في الجماعة إذ أمرتك ما منعكم أن تتوبوا إلى الله إذ أمرتكم يبقى عشان كده لما الملائكة عملت إيه فسجدوا فورا إنما إبليس هو اللي استنى فإحنا مش عايزين نتعاتب العتاب اللي ربنا عاتبه لإبليس الا ابليس لم يكن من الساجدين هو ابليس ضل ليه ده ابليس ده كانوا بيسموه طاووس الملائكه من كتر العباده ما هوش ملك بس من كتر العباده بقى مصاحبهم وبقى اسمه طاووس الملائكه ابليس ضل ليه يا جماعه عارفين ابليس ضل ليه ابليس ضل لانه كان داخل هنا عشان حاجه عايزها من ربنا كان داخل مش عشان ينجو كان داخل مش عشان ينقذ نفسه من عذاب الله كان داخل مش عشان ينال الجنة كان داخل عشان مقصد في الدنيا محتاجه من الله فلما ما خدوش ولقى ربنا بيديه لادم ما بيدوش له هو وربنا بيكرم ادم ما بيكرمهوش هو قال لا ما على هذا عبدتك فاحنا عايزين نبقى زي الصحابي اللي قال لرسول الله ما على هذا تبعتك انا ما جيتش هنا غير عشان الجنة وانا ما جيتش هنا ولبست النقاب والحجاب غير عشان الجنة واحنا ما اجتمعناش هنا غير عشان الجنة انما يا جماعة في ناس فينا ممكن يكون في صدره بس ما بيطلعش ايه ده يا رب يا رب ده انا اتحجبت وما جوزتنيش وانا يا رب التزمت وما نجحتنيش وانا يا رب جيت وتوبت وما حلتش المشاكل بتاعتي لا يا جماعة احنا جايين هنا عشان ربنا سبحانه وتعالى اه سكة الدنيا اللي فيها الدنيا وهي اللي فيها النجاة واللي فيها تفريج الكربات والنجاح والجواز وكل نعمة من نعم الدنيا ولكن لو ربنا ما ادكش حاجة مالكش حاجة عند ربنا انت جاي هنا عشان ايه عشان الجنة عشان ربنا يدخلك الجنة ابليس ضل ليه يا جماعه ابليس ضل لان وهو قاعد يعبط ليل نهار كان فيه مرض في قلبه وهو قاعد يحضر دروس ويسمع شرايط كان فيه مرض في قلبه ما عالجوش ولا بص ليه فلما جه في لحظة من لحظات الابتلاء المرض طلع والعياذ بالله وهي دي خطورة امراض القلوب انك انت تلاقي نفسك قاعد في الجامع وجوه قلبك مصيبة وما بتحس بيها امراض القلوب دي عامله زي الالخام اللي موجوده في القلب ممكن تنفجر في اي لحظه زي الراجل اللي ربنا يعافينا اللي ربنا اداله ابن مات الحمد لله ابن تاني مات الحمد لله ابن تالت مات الحمد الرابع مات قام ماسك ازايز الدواء وعمل ايه قعد يرميها وانت بتعمل فيها كده ليه انت معاندني ليه انت بتحاربني ليه؟ سبحان ربي يبقى الراجل ده كان في قلبه المرض ولكن ما كانش باين لما الفتنة ضغطت قوي طلع المرض وهي دي خطورة امراض القلوب انها ممكن تنفجر في اي لحظة تضيع لك علاقتك بالله سبحانه وتعالى خطورة امراض القلوب يا جماعة ان كل معصية حد مننا بيعملها سببها مرض اصلا في قلبه فاكرين زمان لما اتكلمنا عن الحنفيه اللي بتنزل ميه مش نظيفه وقلنا لما حنفيات الشقه كلها تنزل ميه مش نظيفه يبقى الخزان اللي فوق فيه مشكله يبقى اذا المعاصي بتاعتنا سببها مشكله في الخزان سببها مشكله في القلب يبقى اذا امراض القلوب دي هي سبب كل معاصي سبب ان قيام الليل تقيل عليها وعليك امراض القلوب سبب ان التبكير للصلوات والبكس في المساجد تقيل عليها وعليك امراض القلوب عشان كده مرض القلب ده خطير جدا ابليس عصى الله اول ثلاث معاصي اتعملت في الكون كانوا ايه هما معصية ابليس صح كان سببها ايه ها انا خير منه اللي هو ايه الكبر والمعصية التانية معصية ادم سببها ايه دلاهما بغرور الحرص زي حب الدنيا كده تالت معصية كانت معصية مين ابن ادم كان سببها ايه لما قتل اخوه الحسد يبقى اول ثلاث معاصي ربنا عصي بيهم معصية الكبر معصية الحرص على الدنيا او على المتعة او زي زي لما تيجي تقارنها بينا احنا تبقى الحرص على الدنيا ثالث معصية معصية الحسد الكبر سببه نظر القلب الى النفس انا خير منك الحسد سببه نظر القلب الى الغير تبص للموبايل ابو 3000 جنيه اللي في ايد صاحبتك وانت تبص للعربية الموديل كذا اللي, اللي صاحبك راكبها نظر القلب الى الغير والحرص سببه نظر القلب الى الدنيا انا عايز الدنيا يبقى الحل ايه لو بصيت لنفسك هتضل لو بصيت لغيرك هتضل لو بصيت للدنيا هتضل فلا يعد هناك حل الا نظر القلب الى الله سبحانه وتعالى يبقى كل ما تقدر ان قلبك يبقى ناظر الى الله والى عظمة الله يبقى انت ناجي من كل هذه الفتن الا ابليس لم يكن من الساجدين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك قال انا خير منه انا احسن منه انا خير منه كام واحد من الناس اللي قاعدة في المسجد دي الوقت عنده مرض انا خير منه بل كم واحد ملتزم عنده ناحية اخوه الملتزم مرض انا خير منه مصيبة وسط اهل الدنيا وسط اهل الدين الواحد شافها والله حتى وسط كثير من الملتزمين انا خير منه لا ده احنا عايزين يا جماعة يبقى عندنا تجرد يعني انا واحد اهو لو طلع الوقت واحد داعية وحضر له مليون واحد مثلا ازعل ولا افرح افرح ما اقولش انا خير مني لا اقول له الكلمة بتاعت الراهب بقى لما قالها للغلام انت اليوم افضل مني الكلمة بقى التانية بتاعت المتجردين بقى احنا نفرح نفرح لما نلاقي حد احسن مننا نفرح لما نلاقي حد في الدين احسن مننا حد في العلم الشرعي ربنا فتح له عننا حد في الدعوة ربنا فتح له القلوب عننا التجرد اللي لو جه في قلوبنا الملتزمين في خلال خمس سنين ربنا يمسكهم العالم كله انما مشكلة انا خير منه دي اللي كل واحد متقال انه احسن من التاني واحق بفتوحات الله من التاني هي ديت المشكلة انا خير منه على مستوانا احنا بقى نستفيد منها ايه احنا عايزين العكس العكس اللي هو ايه اتهام النفس انا لا مفيش كلمة انا دي انا مين ده انا ده انا ضايع ده انا لو ربنا زحزحني على النار ودخلني الجنة يبقى اكرم فضل من الله سبحانه وتعالى سيدنا عمر بن الخطاب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد بينما انا اسير في الجنة رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بقصر في رواية اخرى قصر من ذهب فتمنيت ان يكون لي فقلت لجبريل لمن هذا يا جبريل قال لعمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت ساعة فضل ماشي بقى في الجناين والحدائق والرياض بتاعت القصر دي ساعة ثم فاذا بقصر اخر فاذا بقصر اخر اعظم من القصر الاول الرسول بيقول فاذا بقصر يعني حاجة حاجة اعظم كمان من الاولاني فتمنيت ان يكون لي فقلت لجبريل لمن هذا يا جبريل قال لعمر واذا به من الحور العين واذا فيه من الحور العين الرسول عليه الصلاة والسلام شاف جزء من ملك سيدنا عمر في الجنة سيدنا عمر قاعد الراوي بيقول لك ايه فغرورقت عينا عمر بالدموع سيدنا عمر عينيه فاضت فاضت ليه يا جماعة بكى ليه انا انا يا رب ده انا يا رب مش مصدق ان انا ابقى مش من اهل النار يبقى ليا كل الملك الواسع ده في الجنة اتهام النفس يا جماعة انت عبدت عشر العبادة اللي عبدها عمر ومع ذلك هو مش مصدق ان هو له كده بيبكي من الفرح ان طلع له حظ عند الله سبحانه وتعالى لما الرسول قال لأبي بن كعب ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة البينة سيدنا ابي قال له ايه قال له وسماني ربنا سماني ليك الملك من فوق سبع سماوات ذكر اسمي ليك يا رسول الله وسماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبكى ابي بكى لي انا انا اسمي يذكر عند الله انا مين انا مين لما عندك الاحساس ده ولا لا عندك الاحساس انك انت يعني لولا لو ربنا ما انقذكش واستنقذك ستهلك في الاخرة عندك الاحساس ده ولا لا عندك الاحساس انك انت عندك من امراض القلوب ما يكفي للاهلاك ولا لا لازم اتهام النفس يكون عندنا يا جماعة عشان كلمة انا خير منه دي تتشال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين من حكمة ربنا انه خلق الانسان من طين ربنا في سورة الحجر بيقول انه خلق الانسان من ايه من صلصال الطين ده صلصال ال- ال- التكوين بتاعه صلصال ايه الصلصال ده الصلصال ده زي الصلصال بتاع الاطفال كده الطفل يقعد يشكله يعني ايه يعني انت قابل للتشكيل يعني ايه يعني ممكن اي واحدة من النساء تبقى رابعة العدوية وممكن تبقى مارلين مونرو تبقى مش عارف ايه تبقى واحدة فاسدة ممكن البني ادم مخلوق كده انت ممكن تبقى من العباد السهاد وممكن تبقى من الفساق والعياذ بالله يبقى انت قابل للتشكيل طب انت بتتشكل على ايه انت تشكيلك شكله ايه انت حاطط نفسك في بيئة تشكلك اي تشكيل توديك مع اهل اليمين ولا توديك للناحية التانية قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فورا اول ما عصى ربنا اه فاكرين الدرس بتاع المرة اللي قبل اللي فاتت لما كان نص الدرس اتكلمنا عن لو ذنب واحد ما اتغفرش اهو قدامنا اهو ده إب- جبريل- ابليس عمل ايه يا جماعه سجده واحده ما سجدهاش امال اللي ما بيركعهاش لربنا خالص معصيه واحده امال اللي بيعصي ربنا ليل نهار معصيه ربنا لعنه بها ونزله بها يبقى كلمه معصيه دي مش كلمه قليله ابدا ابدا على الاطلاق قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها عايزين نخاف من المعصيه ولما اقول عايزين نخبي المعصيه مش معناها لما نيجي نتكلم على المعاصي واثار المعاصي مش عايز واحد يكتئب ويقول طب ده انا عملت لا يا حبيب قلبي انا عايز ان احنا نخاف من اللي جاي اللي, اللي فات اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي ربنا يغفر لنا ان شاء الله عايزين نخاف من اللي جاي عايزين نخاف من المعاصي يا جماعه عايزين لما نخرج وتشوف افتن امرأة معدية خوفك من الله يخليك والله لو ايه لو الجبل اتحرك من مكانه وانا بص لها عايزين الخوف ده يبقى في قلوبنا لما نعرف المعصيه دي ممكن تعمل فينا ايه يا ما عمل هو ايه اللي حول ابليس من طاووس الملائكه واعبد ال- اعبد الخلق في هذا الوقت او من اعبد الخلق في هذا الوقت الى كل فاسق وداعر والى ملعون الى يوم القيامة الا ذنوب المعاصي هو ايه اللي نزل ادم من جنة الملذات الى ارض الشقاء والمشقات والابتلاءات الا ذنوب المعاصي هو ايه اللي خسف الارض بالملياردير قارون وخلاه تحت الارض وسط الحجارة والتراب الا ذنوب المعاصي هو ايه اللي رفع كرة قوم لوط للسماء وبعد كده هبتهم بيها وامطرت السماء عليهم حجارة الا ذنوب المعاصي هو ايه اللي معيش الناس في الضنك والشقاء والاكتئاب والحزن والالم دلوقتي الا ذنوب المعاصي يبقى لازم نعرف يعني ايه ذنب يعني ان الغيبة اللي انت وقعت فيها امبارح دي ممكن تكون حرمت بسببها من قيام ليلة امبارح او هتحرم بسببها من صلاة الجماعة بتاعت مثلا بكرة او هتحرم بسببها من طاعة كان ربنا شرح صدرك ليها وهتلاقي صدرك اتقفل فيها عايزين نخاف يا جماعة من اثار اي ذنب واحد بس واحد مننا بيعمله قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انت بتطردني انظرني بتطردني عشانه شوف بيقول له ربنا ايه بعد كده بيقول له فبما اغويتني لا ازينن لو ف... فبما اغويتني يعني اول ما خد من ربنا الامان ان هو منظر الى يوم القيامه بيقول لربنا انت اللي ضيعتني والعياذ بالله شايفين سوء الظن بالله في ناس كده في ناس اللي بيصب الظهر ده ده في صدره ان ربنا هو اللي مدينا الابتلاءات اللي انا فيها دي والعياذ بالله ده في صدره سوء ظن بالله قال انظرني الى يوم يبعثون سيبني عليه بس سيبني اديني عمر هو عايز عمر ليه بقى له رسالة رسالته ايه يضيعك طب انت عايز عمر ليه طب انت رسالتك في عمرك ايه طب انت عايز ال ال الوقت عايز ربنا يمدلك في حياتك ليه قال انظرني الى يوم يبعثون اعجب قصة انتكاس في التاريخ قصة انتكاس ابليس بعد همته الرهيبة في الطاعة بقت شايفين همته الرهيبة في المعصية شكلها ايه بعد ما وصل لدرجات في العبادة والعلم شكلها ايه بقت همته فين سبحان ربي يبقى يا جماعة اللي بيبقى فوق في الجبل ويقع مش هيقع غير في السفح يبقى وقعت اللي واقف على سقالة في الدور التاني اخطر ولا وقعت اللي واقف على سقالة في الدور العشرين يبقى اللي بيدخل الجامع اسبوع وينتكس ممكن يرجع تاني بسرعة انما اللي يدخل سنة وسنتين وينتكس صعب يرجع قوي يبقى اللي دخلت وهي لسه بالشرب والمكياج وبعد كده فتنت شوية عن الجامع سهل قوي انها ترجع انما اللي دخلت ولبست نقاب ولبست خمار و- واشتغلت في الدين لما تيجي تقع صعب قوي ان هي ترجع يبقى نتعظ من المسألة دي كل ما تلاقي نفسك قدمت في الطاعة مش تطمن ده انت تترعب لان الوقعة هتبقى اشد مما تتصور قال انظرني الى يوم يبعثون سيبني بس ايه الحقد ده عارفين حقد ابليس على الانسان قد ايه انتوا عارفين اللي ما بيصليش الفجر ابليس بيعمل ايه في ودانه ها يبول في اذنيه طب اشمعنى يبول يعني ابليس عقدته انه يحسس الانسان انه حقير عقدته انه يحسس الانسان ان انت ما تستاهلش ان حاجة كانت تسجد لك انت احقر من ان اي حاجة تسجد لك عشان كده مشكلته ي- يموت يعني ده حركة واحد يعني حاقد على واحد فعايز يعمل اي حركة فيها اذلال ليه عشان كده لما احد الصحابة في صحيح مسلم بيقول لرسول الله رأيتني قطعة رأسي وثم هي تجري راسه بتجري قدام وهو بيجري ورا راسه فالرسول عليه السلام قال له ايه لا تحدثنا بلعب الشيطان بك هو عايز يوريك شوية اللخبطة دي عشان تروح تضحك تقولها للناس يوم يضحكوا عليك الشيطان عايز يخليك مضحكة وخلاص عشان كده لأحتنكن ذريته إلا قليلا ال- ال- ال- ال- البهائم بيتحط في حنكها اللجام يعني في رقبتها اللجام عشان تتساق بيه يعني انا هسوقهم زي البهايم مش انت كرمته ورفعته وسكت الملائكه ليه انا هخليه زي البهيمه واسوقه زي البهيمه هتسوقه لفين لجهنم والعياذ بالله لاحتنكن ذريته فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ليه عايز يعري الانسان قدام نفسه عايز يبين الانسان ان هو حقير والعياذ بالله كل ده بسبب الحقد عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه لو الشيطان جالك في الصلاه تعمل ايه هم؟ تدفل تتف تحت قدمك اليسرى ثلاث مرات ال- التفل ده معناه ده, ده, ده, ده قمه الاستهانه والتحقير ليه وتحت جزمتك تحت رجليك يبقى لا تعامله الا بالتحقير الشديد فالحقد الشديد قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين هبرد دمهم مهما ينزل من نعم هخلي دمه بارد ما يحسش بنعمتك عليه هخلي دم البني ادم بارد فلسطين بتضيع طب وانا اعمل لها ايه الرسول بيتشتم وانا اعمل ايه دم بارد والعياذ بالله لاقعدن لهم صراطك المستقيم شوف كلمة لاقعدن دي ابليس لما بيجي يتكلم عن بني ادم في القرآن ما يتكلمش ابدا غير بالقسم لاقعدن لهم لازينن لهم لاخوينهم ايه ده ليه من كتر عظيمته الشديدة على انه يضلك عشان كده في الحديث النبوي ابليس بيكلم الله بيقول له ايه وعزتك وجلالك لا ابرح اخوي بني ادم ما دامت ارواحهم في صدورهم لا ابرح مش هدول لحظة راحة لغاية ما ضيعهم كلهم عشان كده ابليس له جنود وجنود ابليس اجمعون له جيوش بيجيشها وله سرايا له كرسي على الماء بيقلد عرش الله والعياذ بالله لعنه الله بيقلد عرش الله اللي على الماء له كرسي على الماء فيرسل السرايا فاكثرهم فتنة لبني ادم اقربهم منه مكانة يقعد يرسل جيوش واخدها معركة حقيقية عشان كده الرسول عليه السلام سمى السوق معركة الشيطان وقال ان الشيطان رافع الراية بتاعته في السوق يعني ايه احتلال لما بلد تحتل بلد ترفع العلم بتاعها عليه المكان ده انا احتليته بوظت القلوب اللي فيه وايه واحتليته والعياذ بالله فابليس واخدها معركه يا جماعه عنده عزيمه مهوله على انه يضيع ابن ادم ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كل سكه يجيلك ده مش هيسيبك ده هيجيلك وانت بتاكل هيجي لك وانت داخل بيتك هيجي للراجل وهو بيجمع زوجته ده مش بس هيجي له في الدنيا ده هيجي له في الدين هيجي لك وانت بتصلي يحاول يوسوس لك هيجي لك وانت بتنفق يعدك الفقر هيجي لك لما تيجي تنام قبل ما تقول اذكار النوم الرسول بيقول فينومه قبل ان يقولها عشان ينيمك قبل ما تقولها هيجي لك وانت نايم يعقد على قافيتك ثلاث عقد زي ما بتعقد ثلاث ربطات كده على علبه عايز تقفلها كويس قوي عشان ما تصحاش تصلي الفجر لانه عارف صلاة الفجر دي ثوابها في صلتك بالله قد ايه فيقوم يعقد عليك الثلاث عقد دول ويقول لك عليك ليل طويل فارقد سحر بيسحر لك زي نفسات في العقد كده ويسحر لك بعد كده عليك عمر طويل فارقد عليك شباب طويل فارقد والعياذ بالله يقعد يسوف لك ده كل ده ليه ده كل ده من عزيمته في اضلالك طب وبعدين وبعدين يا جماعه احنا عايزين ننجو من ابليس يبقى الحل ايه كنا في المقابر من عدة ايام جنازة كده لقيناها فمشينا وراها الساعة 11 بالليل ولا 10 بالليل ولا حاجة فمشينا وراها دخلنا المقابر في عز الليل فالاخ بيفتح المقبرة عشان يدفن الراجل خمس جثث محطوطة جنب بعض اربعة منهم بقت عظم وواحدة منهم خلاص يعني ايه بتتحلل ايه في طريقة انها تبقى تبقى عظم الحل الوحيد عشان صاحبنا يتدفن ان يتكوم العظم جنب بعضه وهو يتدفن افتكرت زمان كانوا قالوا هينقلوا المقابر من العسوي فواحده ست في عيلتنا بتقول طب هننقل عيلتنا ازاي فواحد قال لها بسيطه هناخد شوال ونروح نحط فيه اللي في المقبره ونروح ننقله شوال اخرتها شوال العيلة الكبيرة اللي كان ابوها ساكن على المشاية ووكيل وزارة ولا ولا سفير ولا مش عارف ايه وكانت امهم من كتر كبرها عوجة لسانها في الكلام ما حدش فاهم بتقول ايه اصلا والواد ده معاه محمول بكام والواد ده راكب عربية شكلها ايه والواد ده راكب عربية شكلها ايه كل دول في الاخر في شوال سبحان ربي اللي كان معاه خمس دكتورات واللي كان معاه ثلاث ماجستيرات واللي كان ما بيقراش ولا بيكتب ولا بيفك الخط كل دول في شوال اخرتها شوال يا جماعة اخرتها شوال والله الراجل طلع يعظ على القبر فبيقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل والناس مش ولا هي هنا الكلمة دي من كتر ما سمعناها انا قعدت افكر في الكلمة دي الكلمة بتاع سيدنا علي كلمة عظيمة قوي يا جماعة والله نعديها ازاي الخوف من الجليل انك تخاف انك هتقف بين ايديك ده احنا استعدادنا للاخرة اقل من استعداد الشباب اللي بيطلعوا رحلة يوم الجمعة الصبح للرحلة بتاعتهم ده لو طالعين يوم القيامة ده رحلة هنتفرج على الجنة والنار كنا استعدنا اكتر من كده ده الاسبوع بتاع المصيف اللي بيطلعوا الناس في الصيف بيستعدوا اكتر من استعدادنا للاخرة فين الخوف من الجليل فين قول الصحابي ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار فين فين العمل بالتنزيل اللي هو التقوى الحقيقيه بقى مش خوفه بس ما دام هنا ابيض لا ما ينفعش يبقى جوه ابيض وبره اسود لو جوه لو بره اسود يبقى جوه اسود زيه فين العمل بالتنزيه فين قول الله وكان سعيكم مشكورا سعي هو اللي احنا بنعمله في الدين ده سعي هو خطفة الساعة كل اسبوع يوم الجمعة دي سعي فين فين اه اللي احنا بنعمله في الدنيا سعي اه انا لما اصحى الساعة 7 الصبح اروح الشغل بتاعي ولا ده يروح المدرسة بتاعته يرجع الساعة 3 الظهر بعد كده ينزل الطالب دروس وينزل الراجل يشتغل شوية ده اسمه سعي اللي بنعمله في الدنيا اسمه سعي طب اللي احنا بنعمله في الدين اسمه سعي وكان سعيكم مشكورا انت لو شلت كل عملك بين ايديك كده ورحت وقفت بين ايدين ربنا الوقت اهو وربنا اطلع على عملك هيشكر ليك هذا العمل احنا يا شباب عاملين بالظبط زي اللي واقفين على محطه مجموعه كبيره واقفه على محطه والقطر جاي معدي اسرع واحد هو اللي هيركب في الدرجه الاولى وبعد كده اللي مشوا يعني ايه سرعه بس مش قوي هيلحقوا الثانيه بعد كده اللي استنى لغايه ما حد شويه يلحق الثالثه وفي ناس واقفه على المحطه قاعده تبص وخلاص وتتفرج وخلاص انت مين فيهم والرضا بالقليل لانه زاهد في الدنيا احنا زاهدين في الدنيا راضيين فيها بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل اليوم اللي انت هتلم الشنط بتاعتك فيه وتقول للدنيا وللاحباء كلهم سلام عليكم انا رايح الى الله شنط ايه فلوس ولا ايه لا شنط الحسنات والسيئات بتاعتك السعي بتاعك في الدنيا وتنطلق الى الله سبحانه وتعالى مين فينا بيستعد ليوم الرحيل الاخ اللي كان بيغسل واحد ميت وهو بيصب المية عليه الراجل صحي اه والله هو مش حية هو كان في غيبوبة وصحي فهو قدره ان قبل الدفنة بنص ساعة ربنا سبحانه وتعالى اكرمه وصحي فالمهم الراجل صحي طبعا تخيل انت صحيت لنفسك بتتغسل يعني احساس يعني يعني هتخرج على الجامع مش هتسيبه لغايه ما تموت يعني خلصت يعني صاحبنا اللي اللي بيغسل الموتى معدي بعد كذا يوم من قدام بعد فتره ولا ايه لا، من قدام القهوه ده صاحبنا ماسك الشيشه واحد واحد واخدها شده ايه يا عم الحاج الله يديك احنا فين هو القلوب وصلت لهذه الدرجه قلوبنا اصبحت خالصه لهذه الدرجه ده انت لما باجي اخوف واحد بقول له يا اخي ده انت صاحبك مات ده انت اخوك مات ده انت ابوك مات ده انا لما باجي اخوفك اقول لك ده انت مت يعني انت نفسك دقت الموت او دقت الحظ من الموت يبقى انت محتاج وعظ بعد كده ايه يبقى اذا يا جماعة عايزين ان احنا فعلا نقيس احنا فين من الدين احنا فين احنا فين من دين ربنا ما أنا دلوقتي انا عايز اعتصم من الشيطان طب انا في قوة ديني شكلها ايه الواحد كل ما يقرأ قصص الصحابة واحاديث الصحابة واحاديث البخاري وال... يبص لهم وي... كل حديث اقراه اقول طب انا فين منه طب احنا فين منه تلاقي نفسك في الاخر بعيد قرأت حديث فتح الباري قاله خباب سيدنا خباب بيقول شكونا الى رسول الله حر الرمضاء في شباهنا واكفنا فلم يشكنا يعني ايه حر الرمضاء اللي هو لهيب الحر ساعة الظهرية بيقولوا للرسول يا رسول الله مش قادرين من ولعة الارض نحط جبهتنا وايدنا على الارض واحنا بنصلي الظهر يا رسول الله اخر الظهر ساعة ولا ساعتين ولا حاجة اما الحر يخف شوية الرسول مرضاش ان هو يأخر لهم هذا التأخير الشديد عليه الصلاة والسلام يعني كانت الصلاة في الوقت ده عذاب مش الصلاة اللي عذاب اداءها عذاب احنا الوقت الجامع اللي جنبنا فيه تكييف وصفين في صلاة الظهر في الصيف شايفين يا جماعة استحملوا قد ايه انت استحملت ايه عشان ربنا استحملت ايه في صحيح البخاري لما دخلوا على انس بعد 30 40 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبكي فقالوا له ما يبكيك قال ما اجد شيئا مما تركت مما تركنا عليه رسول الله او مما كان على عهد رسول الله حتى الصلاة ضيعتموها هو انس بيبكي ليه يا جماعة بيبكي ليه ها الدين ضاع انس بيبكي لانه شايف الدين بيضيع رضي الله عنه مين فينا بكى لما شاف الدين بيضيع مين فينا قلبه اتحرق لما شاف الدين بيضيع مين فينا انا عايز كل واحد يسأل نفسه انا كم مرة في حياتي بكيت على احوال المسلمين اللي بتاع بكيت نزلت دموع كده اللي يدخل عليا يلاقي دموعي نازلة من عينيا فيعني احنا بنقول الكلام ده ليه الناس دي هي اللي وصلت لمستوى ربنا عصمها بيه من الشيطان يا جماعه الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد احنا نكمل لكم المقدمة النهاردة ان شاء الله يا جماعة وبعد كده نبقى نكمل القصة بعدين بقى فقال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم واخد بالك من كلمة لاقعدن لهم دي اعد لك اعد لك يعني ايه اعد لك ده يعني والشاب لسه مش ملتزم كل همه زي يثبته في المعصية اكتر عشان كده يقول لك الشيطان مش موجود في البارات والخمارات الكلام ده غلط ده دول شقى عمره يضيعهم بعد ما دخلهم لا هو بيجي هنا يجيب ناس زباين جداد ويفضل هناك يثبت فيهم ويزين ليهم ويسول ليهم ويخليهم يستقروا في اللي هم فيه اكتر لا اقعدن طب واول ما الشاب يجي يتوب يجي له انت رايح فين يا ابني ثم لاتينهم من بين ايديهم من قدامه انت رايح فين يا ابني ده سكه سد ده سكه خطر انت يا عم هتضيع نفسك ولا ايه ومن خلفهم يجي له من وراه انت سايب ايه ولا ايه ولا ايه حد يسيب الدنيا ونعيمها ومتاحها وعن ايمانهم وعن شمائلهم الجهات الاربعه عارفين لما دوله تهجم على دوله تيجي مثلا حد يهجم على مصر سلاح البحريه من البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط ويجي بجيوش بريه من الجهات الاربعه ويجي بطيران ينزل انامل من فوق وسلاح الدبابات من كل جهه وصواريخ صواريخ من على مدى بعيد ده هو الهجوم ده كله ليه؟ ليه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ليه الهجوم الرباعي الكاسح ده عشان ييأسك عشان يوقعك بيهجم بكل طاقته عشان يوقعك في الاخر عشان يخليك تستسلم والعياذ بالله ما هو قضية حياته انك تستسلم طيب وبعد ما تيجي تستسلم بعد ما تيجي تلتزم لا لا اوعى انت رايح فين طب افرض كملت وجيت تجتهد يا عم التعب والبهدلة والدنيا محتاجاك والدنيا لسه عايزة شغل كتير يا عم اجتهد في الدين ايه طب افرض بقيت داعية او عالم ما يسيبكش ما يسيبك بلعام ابن باوراء في سورة الاعراف نفس السورة ده اهي ابليس اتبعه الشيطان بعد ما بقى عالم من اكبر علماء الارض في هذا الوقت ما يسيبكش لغاية لحظة الموت يجيلك لحظة الموت ويحاول انه يفتنك عن الاسلام وعن الايمان بالله سبحانه وتعالى فيما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الممات مش هيسيبك في اي مرحلة من مراحل الطريق على الاطلاق ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ابليس عمل ايه راح لادم عمل ايه فوسوس لهما الشيطان ليه ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما هو ده مقصد الشيطان العري والسفور الشيطان عايز السفور يسود في كل مكان عشان السوقات تظهر ليه عايز العري والسفور يبقى في الجامعة وفي السينمات وفي الافيشات بتاعت السينما في الشوارع وفي التلفزيونات وفي المجلات وفي الصحف الصفراء وفي لبس البنات اللي ماشيين في الشارع وفي النوادي وفي كل مكان ليه هو عايز كده ليه لانه عارف ان المرأة اكبر فتنة ممكن تضيع الانسان اكبر فتنة ممكن تضيع الانسان فهو عايز السفور يحصل في كل مكان لانه يعلم ان 99% من البشر اضعف من انهم يقاوموا الفتنة دي بسيطة خلاص عرفنا المفتاح نركز عليه والباقي يقعوا فيه عشان كده يا جماعة دي اكبر فتنة يجب الحذر منها واكبر حاجة يجب الاخوات بالذات يتعففوا في لبسهم ومشيتهم وكلامهم ونظراتهم ممكن واحدة منقبة بس ما تغضش بصرها طب وبعدين ما انت هتعملي فتنة برضه اللي انت تبصي له ممكن واحدة منقبة ولا مختمرة وحاطه لي ال ال البتاع ده ايوه الح... ما انت يعني اه يا جماعة والله ما هو النقاب انواع احنا عايزين النقاب السوبر دارك اللي هو اللي هو سوبر دارك استال يعني ان الاخت نزلت قوي يبقى نقاب فميه يعني تلبس بشع على عينها كده انما نقاب النينجا الله يهديهم والله والله يا اخوات النينجا دول يتقوا الله فينا ويتقوا الله في الشباب اللي عامله بتاع كده وعينيها ما شاء الله مكشوفه ويا اما لابسه لك نضاره شكلها ايه يا اما حاطه لك كحل يا اما من غير كحل ولا حاجه مركبه ما ينفعش يا جماعه هذا لا يجوز ابدا هذا افساد والله افساد وتبرج زيه بالظبط زي المتبرجه الثانيه هي القضيه انت عملت ايه غطيت ايه القضيه الفتنه اللي جايه من وراك قد ايه افرضي غطيت 99% من جسمك والواحد في المال بينتي ده عملت فتنه بيه زيك زي الثانيه يبقى انت زيك زيها في الاثم يبقى القضية الفتنة اللي جت من ورا هذا الامر قد ايه يبقى عايزين بالذات الاخوات ربنا يبارك فيهم يحذروا من هذا الامر يا جماعة وقال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن ها عن ايه هذه الشجرة ربنا لما كلمهم بعد كده قال لهم ايه الم انهاكما عن تلكما الشك تلكما دي للبعيد انما الشيطان وهو بيكلمهم ساعة الاغواء قال لهم هذه للقريب يعني ساعة ما ابليس كان بيسول لادم المعصية كان بيسولها له ادم جنب الشجرة عشان كده بنقول للشاب اللي يجي يقول لك انا انا مش قادر اغض بصري وانت ايه اللي تبرعات وتبرج انا مش عارف انا يا اخي الاغاني والبصر وانت ايه اللي مقعدك في الاوضه اللي فيها التلفزيون عندكم في البيت وايه اللي بيخليك تقعد فيها اصلا من الاساس ايه اللي بيخلينا نتمحك في المعصيه ونيجي في المكان اللي جنب المعصيه ونقعد فيه ما ربنا مدينا 10000 شجره حلال ليه الشجره الحرام بالذات اللي نيجي جنبها طب اقعد جنبها طب ابص لها طب ادوق طب اطمع تلاقي البطن بقت بطنك وخلاص ده ربنا بيقول فلما ذاق الشجر فلما ذاق امال اللي كل ورضع وملا بطنه منها ذوق الشجرة معصية قوة انفجارها سبع سماوات نقلت ادم من الجنة للارض ذوق الشجرة بس امال اللي كل ده هيروح فين يا جماعة فلا عشان كده ربنا بيقول ولا تقرب هذه الشجرة اوعى تقرب انت ايه اللي بيخليك تهرب من اماكن المعصية يجب اجتناب واعتزال اماكن الفتنة مكان فتنة ما تروحوش ساحة الجامعة وساحة الكليات ما تدخلهاش انت داخل على السكشن بتاعك وخارج انت ايه اللي يخليك تقف ولا تبص يمين ولا شمال اجتناب اماكن الفتنة ربنا ادانا ادالنا اشكار كتير قوي حلال بديل عن ده ايه اللي يخلينا نزنق في ده ايه اللي يخلينا نزنق نفسنا يبقى اذا يا جماعة لازم ناخد بالنا ان كلمة ما تقربش دي ما بتتقالش اللي امتى امتى اقول لك ما تقربش من حاجه بتتقال الكلمه دي مع الايه لما يكون في قنبله اقول لك اوعى تقرب ليه لو قربت ممكن تنفجر فيك هي دي المعصيه عشان كده الشيطان عايز يفجرنا يفكرنا ازاي بالمعصيه المعصيه عامله زي القنبله بالظبط هتقرب هتنفجر فيك يبقى انت يجب انك انت تبعد عنها لا تقرب لا تقرب هذه الشجره مش لا تاكل لا تقرب ما تقربش اصلا عشان ما تفتنش نفسك وتيجي بعد كده تعيط وتيجي بعد كده تقول انا وقعت ما انت ايه اللي ايه اللي قربك اصلا فيجب يا جماعة اعتزال اماكن المعصية وهنا لفتة جميلة جدا جدا في صاحب مؤمن ال ياسين لما ربنا قال وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى ليه اقصى المدينة اصل وسط المدينة ده في المشاية ولا جنب المشاية يعني في الاماكن ال ال الاماكن ال الاماكن دي مش ممكن تربي فيها قلبك مش ممكن وسط الزحمة والدوشة والفتن قلبك يتربى انما اقصى المدينة الخلوة كده وانت مختلي كده بينك وبين الله تقدر في الهدوء ده قلبك يتربى في الهدوء ده نفسك تتزكى في الهدوء ده تبدأ تنضب يبقى لازم يكون لك خلوة لازم يكون حتة اقصى المدينة ديت ليك منها حظ الا ان تكون وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكون من الخالدين بيقول لهم هل ادلكم على شجرة الخلد وممكن لا يبلى شايفين الشيطان يا جماعة ذكي ازاي كلمة ظريفة قوي هو مش بيقول لسيدنا ادم الشجرة دي شجرة الملك لا بيقول له هل ادلك يعني بالظبط كده انا مش هقول لك انا تعالى اشتغل قدم خمرة في فندق لا لا اقول لك على وظيفة بألفين جنيه في الشهر وهتجيب عربية سريع سريع وهتتجوز وقتها تقوم انت تعيش في خيالك ايه ايه دي ايوه انا عايز تروح الفندق الفلاني تقدم فيه خمرة بس ده حرام انت بتقول ده حرام بس بعد ايه ما البذرة وقعت في قلبك هي كده ادلك على الملك والنعيم والعيشة ما هو الشيطان بيشتغل كده يقول لك هي دي العيشة يجي للشاب يقول له عارف البنت دي عارف هو ده العيش ويجي للبنت عارفة التبرج هو ده العيش ويجي للولد انت عارف بقى لما تقعد على القهوة كده وتقوم ساحب نفس سيجارة كده على صدرك وبعد كده تقوم مخرج النفس دواير دواير كده يا سلام واللي معدي بقى يبص لك يقول الله اكبر الله اكبر على الشخصية والبتاع بقى هي دي العيشة ويجي الاب والام عارفين الدش بقى هو ده العيشة هي ديت الطريقة اللي الشيطان بيضحك بقى علينا يجي يقول لك هي دي العيشة ويقعد يعيشك في الحلم يعيشك في الحلم وبعد كده مش هتوصل لها غير بالشجرة دي بس دي حرام بس بعد ايه وقعت في قلبك البذرة خلاص اسلوب خبيث من الشيطان هل ادلكما على شجرة الم- الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما سوآتهما يا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بيستر عوراتهم ده دليل على ايه يا جماعة ان العري ده ضد الفطرة ان كل بنت متبرجة في الشارع دي منكوسة الفطرة ان كل بنت بتعمل شعرها ولا بتحط مكياج دي ممسوخة القلب لان الفطرة هي الستر الفطرة هي العفاف ده قبل ما حد يعلمهم اي حاجة او يتقال لهم حرام وحلال طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ياه تقيل قوي دي اللي بيحس الاية دي بالذات هي اللي هتتعب قلبه في القصة كلها وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أنا مش قلت لكم وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أنا مش قلت لكم أنا مش نبهتكم أنا مش حذرتكم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن مع الخاسرين هي دي النقطة اللي احنا عايزين نقفل عليها الليلة يا جماعة قال مين اللي خلاهم يقولوا القول ده مين اللي بعت لهم الكلام ده يقولوه فتلقى ادم من ربه كلمات ربنا اللي قالها له ما اسهل العودة الى الله لو انت اعترفت بذنبك بس لو انت حطيت بين عينيك كده قول الله وما ابرئ نفسي ما اسهل العودة الى الله يا جماعة خطيئة ادم عبرة لينا وليست لعنة مطلوب ان ربنا ينزل من فوق سبع سماوات ويتصلب عشان يتغفر لعن البشر والعياذ بالله لا لا لا الموضوع مش كده خالص ولا تزر وازرة وزر اخرى دي عبرة لينا ربنا ارحم من كده بكتير قوي قوي وربنا اكرم علينا من كده بكتير قوي قال ربنا ظلمنا انت حاسس بالكلمة دي حاسس انك ظالم ظلمنا وظالم لمين ظالم لاحب شيء في الوجود كله الى نفسك ظلمنا انفسنا حد بيحب حاجة اكتر من نفسه الا المؤمن راسخ الايمان ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لو ما لحقتناش يا رب لو ما انقذتناش يا رب هنضيع وهنهلك خلاص مش ممكن ان تقوم لنا قائمة انت حاسس بالكلمات دي انت حاسس وربنا بيتكلم ادم بيقول له لما لعن ابليس اخرج منها مسؤوما مدحورا وبعد كده بيقول لادم ايه ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة ربنا يا جماعة شايفين كرم ربنا ورحمة ربنا وتكريم ربنا لينا ربنا اللي احنا بعد ما عمل لنا كده ونصرنا على الشيطان رحنا ولنا الشيطان ضد الله سبحانه وتعالى مش في شباب مننا في بلدنا عبدوا الشيطان احد الاباء منهم بيقول انا لما طلعت الاوضه بتاعت ابني الاوضه بتاعت ابني اللي ما طلعتهاش من 10 سنين طبعا اغنياء بقى وفيلا وطالع فوق اما طلعت الاوضه بتاعت ابني انا كان هيغمى عليا لما البوليس جه طلعوه اوضه ابنه عشان يشوفها يعرف ابنه كان بيعمل ايه لما شاف الجماجم والهياكل العظميه وال... وال... عبدوا الشيطان تخيلوا ان كل الحقد جواه ده عليك وكل يعني الرغبه في الانتقام منك وتضييعك دي جواه يتعبد ويعطى الظهر لله سبحانه وتعالى ويا ادم كلمة يا ادم دي تحس فيها بحب عالي قوي يا ادم ده الكلام ده قدام ابليس بعد ما لعن ابليس كان بالظبط قمت جاي لي ضربك ضربته وجيت اطبطب عليك انت بقى اسكن سكينة شايفين الود شايفين ربنا بيتقرب ليا بالود ازاي اسكن انت وزوجك الانس بقى والبهجة مش اسمك لوحدك الجنة الرفعة اجمل حاجة واعظم مكان ممكن الانسان يوجد فيه يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فاكل فا اول ما اي حاجة تعجبك هتلاقيها قدامك على طول قمة الاكرام وقمة الترفيه فكلا من حيث شئتما زي ما انت عايز ولا تقرب هذه الشجرة ما حلوتش في عينا غير هذه الشجرة والله يا رب للأسف الشجرة الوحيدة اللي حلوت في عيننا واللي زينت في عينينا هي هذه الشجرة كانت العاقبة في الآخر ايه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو هي دي العاقبة اهبطوا ده انت ما بتصدق عشان تقرب خطوة من ربنا ممكن بتبذل فيها مجاهدة لا يعلم ده الا الله لما تطلع لفوق في الملأ الاعلى ويتقال لك اهبطوا السبع سماوات دول كلهم تعوضهم دول ازاي اهبطوا هو ادم كل من الشجرة ليه عشان الجنة طب ولما كل منها حصل ايه اضطرد من الجنة الى اجل خرج من الجنة هي البنت بتتبرج ليه عشان الجواز ولما اتبرجت حصلت ايه عوقبت بعدم الجواز يعني ايه يعني اوعى تفتكر انك انت اما هتعصي ربنا هتتهنى بمعصية ربنا ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا انت فاكرك هتسبقه فاكرك هتسبق الملك قبل ما تمد ايدك على المعصية والشهوة وتستمتع بيها هتكون عقوبة ربنا جاية على طول هتكون عقوبة ربنا نازلة على طول محدش يسمع ربنا ابدا ولا في عصر وهيتبلى ابدا الى يوم القيامة الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال اهبطوا اللي عايز يهبط يعصي ربنا اللي عايز ينزل من نظر الله يعصي ربنا اللي عايز يبعد عن ربنا ويعيش الدنيا دي لوحده بقى مفيش معية ربنا مفيش كلا ان معي ربي يعصي ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة احنا خسرنا الجولة الاولى وكان تمنها قاسي قوي قوي خرجنا من الجنة مش من نادي ولا من برج ولا من قصر ولا من عز ولا من وزارة ولا من مركز في خرجنا من الجنة الى الدنيا ارض الشقاء لو خسرنا الجولة التانية هننزل من الدنيا الى النار والعياذ بالله وجهد الشيطان جهد دؤوب اللي داق الفرق هو ادم عشان كده ما وقعش تاني ابنه ما دقوش وقع فيها على طول بعدها عشان كده على باب المسجد هنا اهو وكل واحد مننا خارج في شيطان مستنيه موكل بيه وظيفته انت وبيروح لابليس يرفع له تقرير مستمر ناس شغلانتها احنا ليل نهار هتعمل ايه مع الشيطان بتاعك هتعمل ايه مع اللي موكل بك ده غير السرايا بتاعت ابليس اللي بيبعتها كل شويه عشان مزيد من الاضلال والعياذ بالله هنعمل ايه يا جماعه وهنستعد ازاي يبقى اذا يجب ان كل واحد مننا يعني يعني يبدا يرتب اموره ويبدا يعرف انه له عدو خطير لا يغفل عنه ابدا ولا ينام عنه وهو ابليس اللعين ويعرف ان المعركه دي ليست متعلقه بشهاده ولا بفلوس ده متعلقه بمصيره حتى ينجينا الله جميعا منها احنا عايزين ان شاء الله باذن الله نتفق مع بعض على يعني حاجه يا جماعه نتفق مع بعض حاجه بالله عليكم يعني بالله عليكم يا شباب ويا اخوات وكل من معانا في المسجد رجال ونساء عايزين نتفق على حاجه يا جماعه يعني ان ربك يعلم وانك تقوم وادنى من ثلثاء وطائفة من الذين معك في ناس بتصلي قيام ليل احنا عايزين نتفق على حاجة تكون في طريقنا كلنا ركعتين بس احنا مش عايزين ساعتين قيام ليل كل ليلة احنا عايزين نثبت ركعتين بس كل ليلة بس على الاقل طبعا الاكتر من كده ربنا يبارك فيه ويفتح له اكتر واكتر بس الركعتين دول يكونوا ركعتين صح بقى عايزين ركعتين قلوبنا تتغسل فيهم الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى عن ازاي نغسل قلوبنا ازاي قلبنا ده يتغسل يتطهر عايزين نركز على المشكله دي في الفتره الجايه ان شاء الله عايزين نرجع نتكلم عن مساله قلبك ده قلبك ده ازاي ازاي تحافظ عليه وتطهره وتنضفه ركعتين يا جماعه مش عايزين ساعتين انا عايز ركعتين بس عارفين الركعتين اللي صلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يصلي فبدا قلبه يبكي بعد كده بدات عينه تبكي بعد كده الدموع بدأت تنزل وتسيل بلت لحيته عليه الصلاة والسلام بعد كده اخضرت لحيته من الدموع بدأت الدموع تقع من لحيته على صدره وثوبه عليه الصلاة والسلام الدموع زادت اكتر بدأت تقع على الارض عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد كده ركع الدموع فضلة تنزل سجد الدموع فضلة تنزل عليه الصلاة والسلام عايزين ركعتين كده عايزين ركعتين زي ابن الزبير رضي الله عنه لما قال له نقطع رجلك اشرب خمره لا انا هصلي ركعتين اقطعوا رجلي وانا بصلي اقطعوا رجلي وانا بصلي اه كفايه مش هتبقى بتبلك هبقى مع الله سبحانه وتعالى قطعوا رجله وهو بيصلي فما زاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاه بعد ما شاف رجله المقطوعه بصلها بعد الصلاه قال لها ايه قال لي رجله بيتكلم رجله بيقول لها يعلم الله اني ما مشيت بك الى حرام يا الهي حد مننا ممكن يبص لعينه في المراية كده يقول لا يعلم الله اني ما نظرت بك الى حرام ده احنا اتلوثنا معاصي في كل عضو من اعضائنا حد مننا ممكن يمسك ودنه كده ويقول يعلم الله اني ما سمعت بك حرام يا يعلم الله اني ما مشيت بك الى حرام واني قمت عليك من الليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى واني كم قمت عليك من الليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى يا ما قمت عليك قيام ليل يا ما ورمتك في قيام الليل فقال له احد من حوله عضو منك سبقك الى الجنة الله كلمة جميلة ما طبعا ما تروح فين حاجة ما عصاش بقى ربنا تروح فين يعني عضو منك سبقك الى الجنة قال ما عزاني احد باحسن مما عزيتني به عايزين ركعتين كده يا جماعة ركعتين بس ياخدوا نص ساعة ياخدوا ساعة الا ربع ياخدوا ساعة بس نتغسل فيهم كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى نتفق على الركعتين دول خلاص نبدأ نحاول نثبتهم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ال- ال- التوصيات بتاعت الاسبوع ده باذن الله احنا قلنا هيبقى في صدقة اسبوعية الدكتور ال... اه جاهزين ان شاء الله احنا قلنا هيبقى في صدقة اسبوعية ان شاء الله يا جماعة الصدقة في هذا الاسبوع هنوجهها ان شاء الله الى ملجأ ايتام مجمع الصفاء باذن الله هم ما شاء الله برجين كبار برجين برج كله ولاد وبرج كله بنات يعني يمكن اكبر ملجأ او من اكبر الملاجئ يعني انا ما شفتش ملجأ في حجمه يعني فملجأ ايتام مجمع الصفا ان شاء الله باذن الله اه، هنوجه صدقاتنا هذا الاسبوع دي يعني يا جماعة اليتيم ده انسان ليس له على وجه الارض الا الله لما الواحد بيشوف بنته كده و- وامها بت... ب- ب- بتاكلها وترضعها وتاخدها في حضنها اليتيم ده ملوش ام تاخده في حضنه بالليل تاخده تاخده في حضنها بالليل ملوش ام تاكله وتشربه وتشوف جعان ولا لا ملوش اب يشوفه شهاده المدرسه بتاعته حلوه ولا وحشه ولو ما نجحش في ماده يبدا يشد حلو ويشجعه في المذاكره و... ملوش يا جماعه حد يهتم بيه ويعرف كل ولا ما كلش وشرب ولا ما شربش ومحتاج ولا لا و... وهدومه كلها جديده وسليمه ولا لا وبردان و... حد ملوش حد بالليل يقوم يغ... يمد الغطا عليه لو كشف نفسه ملوش حد يهتم بيه الاهتمام الحقيقي يبقى الناس اللي بتهتم بالايتام دول عايزين فعلا نساعدهم مساعدة حقيقية باذن الله فصدقة هذا الاسبوع باذن الله توجه لملجأ الصفا للايتام هيبقى فيه يعني اخ ان شاء الله فاضل واقف قدام مسجد محدش يلم جوه المسجد ال- الاخ واقف قدام مسجد ال- الرجال بترابيزة بيلم والاخت قدام مسجد النساء بترابيزة بتلم والاتنين معاهم ايصالات رسمية معتمدة من جمعية الصفا ايصالات رسمية معتمدة محدش فينا بيحط مليم في ايده ولا حد ليه دعوة باي مليم في ايديه خلاص احنا فقط بنشوف هيئة رسمية معتمدة مسموح لها قانونا بلم تبرعات وتيجي بره وليس جوه المسجد وبالايصالات بتاعتها نديها هذه التبرعات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لل- لليوم العلمي بتاع يوم الاربع اللي فات يعني يعني جزاء يعني ما شاء الله الاقبال بالنسبة ل- لهذا المشروع العلمي ما شاء الله يعني كويس جدا بفضل الله واحنا لغاية دلوقتي فات اسبوعين بس يا جماعة اللي عايز يلحق ويدخل فيه يعني كلها شهرين ونص وهتلاقيه خلص ونبدا ان شاء الله بقى المرحله الثانيه هتبقى حاجه يعني ايه ساعتها في ناس فاحنا عايزين يا جماعه اللي, ع... اللي عايز يطلب علم ويبقى راجل في الدين يشد حيله بقى ويلحق بسرعه ان شاء الله لسه ما فاتوش حاجه لغايه دلوقتي ان شاء الله آه الاسبوع اللي فات بس دكتور غريب ودكتور عبد الرحمن كان عندهم ظروف قهريه دكتور غريب ربنا ي- يشفي له بنته يا رب كانت بنته شديده المرض وكانوا يعملوا لها عمليه في المستشفى الطوارئ فهو ده السبب ان هو ان الاثنين ما يقدروش ان هم يجوا في هذا اليوم نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي ابنته اللهم اشفي ابنته يا رب اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم امين انما ان شاء الله من اول يوم الاربع الجاي من اول العصر الاربع الجاي ان شاء الله هنستأنف تاني اليوم العلمي آه، عايزين نعمل آه، آه، مشروع يا جماعة في الدعوة يعني انا عايز الناس تركز معايا في النقطة دي ان شاء الله عايزين نعمل مشروع في الدعوة احنا دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام بيشتم خلاص او حصلت الفتنة بتاعت شتم النبي عليه الصلاة والسلام احنا قلنا العلاج الحقيقي ايه ان الغرب يعرفوا الاسلام صح ولا لا طب يعرفوا الاسلام ازاي المقاطعة ده حاجة لا تراجع عنها بالنسبة لنا ان شاء الله ولكن في فكرة كان احد الاخوة البسطاء عملها وكانت ما شاء الله كانت جميلة جدا جاب ورقتين كتب فيهم كلام عن التعريف بالاسلام يعني ايه اللي الله في الاسلام قد ايه الاسلام بيعظم ربنا قد ايه الاسلام قد ايه اخلاق الرسول شوية كلام جميل كده عن الاسلام وقام جايب واحد ترجمهم له وقام مديهم لشباب غير ملتزمين بيقعدوا في السايبر اصلا يشيتوا كده قال لهم شيتوا بيهم مع ناس ايه غير مسلمة الورقة البسيطة دي اسلم بسببها اتنين البسيطة خالص دي اسلم بسببها اتنين فاحنا فكرنا بفكرة جميلة جدا ما احنا وفينا ناس عقولها ما شاء الله عليها جدا ما احنا نكتب ايميل يكون ايميل يعني صغير ومعاه folder كده يتفتح 3 4 صفحات كمان يعني الايميل محتوى يبقى 3 4 صفحات كده ايميل بيتكلم عن الاسلام قد ايه الرسول اخلاقه عاليه قد ايه الاسلام دين بيده والاخلاق قد ايه الاسلام دين اعجازي قد ايه الاسلام بيعظم الله وبيع... وبيعظم العلم جمال الاسلام وروعه الاسلام تعريف بالاسلام لا بنتكلم في دين تاني ولا بنتكلم في اي حاجه تعريف بس بالاسلام خلاص واخر الايميل ده نقوم كاتبين ده ده احنا اللي نكتب بقى يعني اقول لكم اللي عليكم واللي علينا ان شاء الله هنكتب عناوين اجمل واقوى المواقع الاسلاميه في التعريف بالاسلام عشان اللي عايز بقى يعرف اكتر اللي عايز بقى يرد على الشبهات اللي في صدر وحدة الاسلام يدخل على المواقع دي فاحنا فكرنا ان احنا نعمل مسابقة باذن الله سبحانه وتعالى ما بيننا جميعا شباب وبنات مين يكتب بس انا يعني ايه انا مش عايز يجي لي ورق كتير انا عايز الورقه اللي تجيلي تيجي يعني ايه تبقى ورقه متكلفه ورقه متينه مين يجيب احسن ايميل احسن ايميل بحيث ان الايميل ده كلنا هناخده بعد كده ان شاء الله طبعا احنا هنشوف الايميلات وهنقراها وهننقي اقوى حاجة في كل ايميل لغاية ما نخرج ايميل قوي جدا جدا وبعد كده هناخده كلنا وكل واحد يبعته قدر ما يستطيع على النت لاكبر عناوين وايميلات ممكنة بحيث ان احنا نوصل هذا الايميل لالوف مؤلفة من الغرب بل مئات الالوف من الغرب باذن الله سبحانه وتعالى عشان يعرفوا عظمة الاسلام انا في رأيي ان دي خطوة فعلا على الطريق السليم هي دي الخطوه اللي الناس محتاجاها فايه رايكم يا جماعه يعني يعني كل واحد ان شاء الله كل اخ وكل اخت يحاول يكتب هذا الايميل صفحتين ثلاثة او كل اربعة خمسة مع بعض ان شاء الله والايميلات دي تجيلنا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي ده اهو باذن الله آه، آه، تتسلم طبعا بعد الصلاة باذن الله ونشوف الايميلات دي هنقراها باذن الله سبحانه وتعالى ونبدا نكتب منها ايميل قوي وبعد كده كلنا ناخده ايه ونبدا نوصلها ماشي يا رجاله لا بالعربي يكتبوه بالعربي انتوا مالكوش دعوه بالترجمه احنا اللي هنترجم مالكوش دعوه بالترجمه انتوا انتوا تكتبوه بالعربي بس ابحث كده ودور وشوف اجمل مواطن اعجاز للاسلام ايه كده وشوف واكتب اللي تقدر عليه ان شاء الله انتوا تكتبوه بالعربي اه، ال- ال- المشروع الدعوي الثاني احنا يعني دلوقتي في ال- في النقطه الدعويه المشروع الدعوي الثاني ان دلوقتي كثير منكم بيحب انه يكلم اصحابه في الدعوه صح ولا غلط ها غلط ماشي مظبوط فاحنا عايزين ان شاء الله يا جماعة ان احنا يبقى في على الموقع اللي هو ويتو الله ركن دعوي اللي عايز يتكلم في الدعوة يدخل يلاقي اجمل شرايط للشيوخ والدعاة يعني اجمل شرايط الشيخ محمود المصري اجمل شرايط الشيخ محمد حسان اجمل شرايط وعظية للشيخ محمد يعقوب اجمل شرايط عموما موجودة على الموقع متفرقة متفرغه مكتوبه بحيث انه في نص ساعه بس ممكن يحضر كلمه ويروح يقولها في مسجد يحضر كلمه ويروح يقولها لاصحابه معايا بحيث ان احنا نيسر على اللي عايز يشتغل في الدعوه طيب المطلوب ايه انا هيبقى معايا اسماء شرايط كتير اسماء شرايط منتخبه ان شاء الله اللي عايز يشترك معانا في المشروع ده يتصل بيا يقول لي انا عايز افرغ شريط انا عايز ايه افرغ شريط اقوم اديله اسم شريط اقوم اديله اسم شريط يفرغه لي بالحرف زي ما الشريط بالظبط ما ما- ما اتقال يفرغه بالحرف ويجيبه لي مكتوب كمبيوتر عشان نقوم منزلين الشريط على الموقع ان شاء الله بحيث ان احنا ممكن كده ننزل عدد كبير لو اشترك بس يعني 100 و100 يعني 200 واحد نزلنا 200 شريط دول ثروه دعويه ثروه دعويه خلاص ويبقى فا- واتفقنا يا جماعه ان شاء الله يبقى ان شاء الله من اول بعد الدرس هستنى مكالمات الشباب والاخوات اللي عايز يفرغ شريط يتصل بيا اديله اسم الشريط يفرغه بالحرف ويكتبه كمبيوتر ان شاء الله ثم يجيبه لي عشان آه، ننزله على الموقع آه، خلاص يعني هو تقريبا كده الصدقه الاسبوعيه اللي هي ملجا الايتام والمشروعين الدعويين اللي هو مشروع الايميل اللي هو التعريف بالاسلام للغرب ومشروع ال- تفريغ الشرايط او اجمل الشرايط الوعظيه للدعاه باذن الله سبحانه وتعالى عايزين يا جماعه الاسبوع ده احنا اتكلمنا عن الشيطان واتكلمنا عن ابليس عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع الذكر عايزين اكتر حاجه بتكبت ابليس وتحصلنا منه هو ذكر الله سبحانه وتعالى عايزين نواظب على اذكار الصباح والمساء عايزين نواظب على ذكر الله سبحانه وتعالى عايزين في ربع دقيقه انا معايا خمس كتب للشيخ محمد يعقوب قصه الالتزام والتخلص من رواسب الجاهليه خمس كتب اللي هياخد كتاب ان شاء الله الخمس حاجات هيبقوا على الذكر انا هوزع الخمس كتب على الذكر ان شاء الله باذن الله اللي هياخد كتاب شرط عليه يقراه كاملا وهو من اجمل الكتب اللي هيخرج هيلاقيه سواء في المكتبه اللي قدامنا او في باقي المكتبات قصه الالتزام للشيخ محمد يعقوب من اجمل الكتب زي كتب الشيخ يعقوب كلها في انها تنبهك ايه الرواسب والمداخل اللي ممكن الشيطان يدخل لك منها اللي هياخد الكتاب ده يا جماعه هيقراه و هيستغفر يوميا على الاقل احنا ما بنحددش عدد على الاقل الف مرة طول هذا الاسبوع ها بسرعة كده طيب ال- ال- طب طب طب احنا عايزين الناس اللي ورا شوية الناس اللي ورا. ايوه الراجل ايوه ماشي انت ان شاء الله حاضر طيب الكتاب ده يا جماعة اللي هياخده ان شاء الله باذن الله هي... هيقول سيد الاستغفار على الاقل 100 مرة يوميا ويصلي على رسول الله يوميا 100 مرة طول هذا الاسبوع طب في راجل يا جماعة قال 200 ندهم له 200 و200 اتفضل ماشي حاضر اللي هياخد الكتاب ده يا جماعة عايزين الناس اللي ورا ان شاء الله باذن الله اللي هياخد الكتاب ده يقعد جلسة الضحى كل يوم وكلها من اولها لاخرها تسبيح الاسبوع ده الراجل اللي ورا ده اهو اديله يا ابراهيم آه، اديله خلاص اتفضل. اللي هياخد الكتاب ده عايزين نزود شويه بقى لا لا بس الناس اللي قدام دول الناس اللي ورا هم اللي مظلومين الناس اللي ورا في الركن اللي هناك ده اهو اللي هياخد الكتاب ده يا جماعه على الاقل على الاقل ألف عارف أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي ألف مرة حمد في اليوم وألف مرة استغفار على الأقل طول الأسبوع
مش فاكر احنا قاعدين ورا طب الأخ اللي بكوفية ده اهو أيوه أنت أيوه احنا قاعدين ورا ماشي حبيب قلبي بس احنا مش قاعدين ورا خالص.
هندي بقى خلاص حرام لا لا لا خلاص يا حبيب قلبي اقعد اقعد اقعد يا حبيب قلبي اه احنا قاعدين ورا خالص.
طب طب اقعد يا حبيب قلبي لا انا هديها لعمه اللي ورا خالص هنا ان شاء الله اللي على الركن ده وما خدوش نعمل ايه بقى
شيخ طيب خلاص يا جماعة لا لا احنا عايزين ذكر ان شاء الله خلاص يا جماعة على الاقل الف تسبيح والف استغفار والف حمد اه لمدة الاسبوع ده ان شاء الله مين بقى طب الاخ حضرتك اللي منضر ايوه انت. ايوه ان شاء الله خلاص يا جماعه الكتاب اسمه دي حبيب قلبي للورا الكتاب اسمه قصه الالتزام يا جماعه يعني ان شاء الله اتمنى ان كل اللي في المسجد اخوه واخوات يقراوه باذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه نصوحه اللهم اعصمنا من الشيطان اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعصمنا من الزلل اللهم اعصم قلوبنا من الشهوات والشبهات والفتن اللهم اعصم انفسنا ان تضل عن طريقك يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الهداية اشرح لنا الصدور يسر لنا الامور اعصمنا من الشيطان اعصمنا من شياطين الانس والجن اعصمنا من صحبة السوء ارزقنا الصحبة الصالحة يا رب العالمين اقمنا على مرادك منا اقمنا على مرادك منا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك اخلص قلوبنا لك اجعلنا من المخلصين لك يا رب العالمين احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا احفظنا بالقرآن قائمين واحفظنا بالقرآن قاعدين واحفظنا بالقرآن مستيقظين ونائمين احفظنا في كل احوالنا يا رب العالمين اعصمنا من الشيطان الرجيم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك